ضحكنا عليك
يوم جديد من ايام شهر رمضان الكريم على 106 من عشرة نجوم FM ونجوم FM كلها على كيفك لسه معاكم اميره نور وحلقه مختلفه من حلقات teamwork حلقتي النهارده مصريه لبنانيه لان النهارده نجمتي هي النجمه الجميله امل حجازي اهلا بيكي يا امل اهلا بيك برمضان كريم منوره مصر ميرسي منوره بوجودكم وكمان في نفس البرنامج هيكون معايا الملحن الشاب الوسيم أخوكي.
الجميل اخويا وحبيبي واللي عامل لي تتر البرنامج الملحن الجميل نادر نور اهلا بيك يا نادر اهلا بك يا اميره كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم نبتدي من الاول كده ونقول ايه حكايه ال teamwork بقى اللي جمع بينكم ان في داي و...
آه، هتكلم من الاول واقول آه، ان انا وامل تعرفنا تقريبا من حوالي ست سنين وقدمنا مع بعض قبل كده اغنيه ما حبيتش غيرك آه، كلمات نادر عبد الله من الاغاني اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها بعد كده ما اشتغلناش مع بعض الالبوم اللي بعديه انت قلت في كل الصحف يا نادر ان الالبوم بتاع امل افتقد اسم نادر نور يعني طبعا بعد نجاح ما حبيتش غيرك في لبنان كنت اتمنى ان احنا ننجح مع بعض تاني بس ان شاء الله الالبوم اللي جاي انا عامل آه، لامل ان شاء الله غنوتين حلوين قوي وفيهم واحده duetto ان شاء الله امل ازاي جت داي بينك وبين نادر آه، صدفة يعني أنا بحب إحساس نادر وبحب آه، صوته وبحب ألحانه كتير فسمعني غنية وعرضت عليه أن تكون ديو بيني انت وبينه اللي عرضتي عليه يعني كانت في هزار وقلبت جد بعدين أكيد آه، نادر صوت حلو وملحن موهوب وإن شاء الله أنا بتوقع له كمان آه، يعني مشروع مطرب كمان آه، كبير نادر آه، عايزين كده ندخل جوه كواليس الاستوديوهات وتقول لي اخبار امل ايه بقى معاك في التكات يعني بتعيد كتير بتنشز في autotune بيتحط الحاجات دي بقى انا بتعيد كتير بصراحه كنا بنسجل duetto هنا في في مصر وخدنا وقت كبير جدا عبال ما كام يوم لا مش لدرجه كام يوم يعني يعني خدنا كام ساعه مثلا خدنا كل الفنانين بعيد يعني بس أنا ما قلتش طيب شوفي نادر لما غنى ال duetto عمل إيه؟
ست ساعات قعدت اشد في شعري والله في حد بيفوت الاستوديو بي- بي- بيغني الاغنيه وبيخرج على لا، طول انا خلصت ده انا خلصت في نص ساعه ايه نص ساعه والله ليه يا نادر ست ساعات لا مش ست ساعات خالص لا طب امل بتغني في كام ساعه امل اللي كانت في ست ساعات ليه يا امل غنيت في ست ساعات اصل بص هقول لك المنطق طبعا نادر نور هو صاحب اللحن يبقى اكيد هو غنى في نص ساعه يعني انا ببقى شاربه خلاص فمساله ان انا اغنيه ست ساعات لا مسألة- مفيش ست ساعات خالص لا نضحك على بعض مسألة إن أنا أغنيه دي مسألة سهلة جدا يعني دخلنا أقل حاجة.
الاستوديو الساعه 6 خرجنا 12 أنت أصلا جيت الاستوديو الساعة 9 أساسا اساسا الحجز كان الساعة 9 ما كانش الساعة 6 لا 9 وخلصنا 11 ورحنا اتعشينا ساعتين ساعتين وانا اللي قعدت ست ساعات يا نادر ايوه انت طيب قعدت ست ساعات وندخل وممكن اقعد 12 ساعه وتطلع اغنيه حط حلوه لك autotune صراحة كتير وفلتات كتير جدا ور- و reverb و delay ونحط حاجات كتير جدا وفلاتر وفلاتر اه.
امل رايك ايه في كده؟
فلاتر اه فلاتر عشان إيه؟
تنقي انا الصوت.
أنا ما بعرفش الفلاتر يعني ايه عشان تنقي الصوت شوية انا بعرف الفلتر تبع الماي ضحكنا عليك
مع مامي نيل
ضحكنا عليك
بس فلتر الصوت بيعمل ايه
بينقي الصوت لو مش ضروري ما كانوا محطوه باستوديو لا هو ضروري بس هل هو يا نادر بيتحط لكل المطربات؟
لا مش كلهم لا لا لحظة حبيبتي آه.
ايه ليه إيه؟ والله حضربك حضربك طيب ليه؟
هتضربيه ولا الحقيقة بنقول الحقيقة حضربه في لبنان حضربه هنا بنقول الحقيقة بنقول الحقيقة حقيقة ايه الحقيقة برضه يا نادر ما يصحش تاكد على الهوا برضه بيني وبينك ليه ما يصحش ليه انت انت قلت لي عايز اخش جوه الكواليس ما هي لازم دي كواليس بتسجلي لا انا هوقف لا هو طبعا بيهزر يعني لا ما بهزرش بصي يا امل انا هقول لك بصراحه هو البرنامج اسمه teamwork مم.
بس احنا عاملين برنامج صريح عايزين بقى الحقيقه اه لا، طيب عندك- آه، ما عندي صوت وبنشز وبفلتروا لي صوتي الناس لا مش مش بتحبني بتنشزي ما كل الناس الدنيا بتنشز وكل الدنيا بتفرق ممكن النشاز ده من هو هو الاجهاد المهم الناس ان الناس قليل.
تحبني ولا لا اه طبعا مهم الحمد لله خلاص انت فعلا مش اه طبعا بنشز قوي كتير اه مش ده آه، بشهادة ملحن كبير زي نادر طب نادر ليه طالما عبقري زمان وبقى
من ساعه ما عمل لو على قلبي ولو تعرفوه ما حدش عارف يكلمه انا ليا ناجحين عندكم في لبنان المفروض يتشال النشيد الوطني وينزل عليهم الالحان بتاعتي لو تعرفوه لو على قلبي اختار واحده من الاثنين تحطهم على العلم ايه رايك؟
اه ليه لا اكيد انا بتمنى لك الخير نسمع حاجة منها. طب نسمع حاجه جمعت بينك وبين نادر جزء صغير لا مش عاوزة بعدين انزع قدام الناس
يعني ايه انشز ودان الناس عشان ما فيش فلتر في ال- المايك ده طب نوريهم بقى الحقيقه نوريهم الحقيقه ان صوت مش امل عاوزة انا في اختبار دلوقتي ولا في interview يلا طف التسجيل وخلاص نزلت من رايك بجد آه، لا انت ما بتعني لي شيء تأذى أمل أنت اتضايقتي بجد صراحة لا لا طب لو ما اتضايقتيش لازم تغني جزء للمستمعين اللي منتظرينك لا دلوقتي مش هغني طب نخلي نادر يغني نادر غني لنا جزء صغير جدا من أغنية ما حبيتش غيرك اللي أنت عملتها الأمل المود كده اصل ال mood قفش لا نادر أنت فوق أي mood ده أنت نادر نور بس ربنا يخليك ان شاء الله انا ابتديت ايامي بيك ومعاك بعيش حلم نفسنا هتشتغل نفسنا إيه أمل بتقولي إيه؟
بقول نيال الأطرش إيه نيال الأطرش يعني عنده حظ الأطرش طب انا ما كملتش كله الناس اللي عايزه تسمع مش انت اه عايزه اغني طب غني طيب ما تقاطعنيش بس عاوزة أخرج عشان ما اسمعش لا سيبني من هناك طب انا ابتديت ايامي بيك الله.
ومعاك بعيش حلم غرامي ولو حكيت عن شوقي ليك ما يكفينيش كل زماني سلام يا سقفة كبيرة يا جماعة كل قاعدين جنب مش ممكن مش ممكن نشرب بالكيف مش ممكن نشرة ده نادر نور يعني الصوت المظبوط خليه يغني لكم في البيت حرام الناس يعني غني أنا دور عملت معايا ويغني.
دكتور إيه؟
ها ليه دي؟
لا انا غيرت رايي دلوقتي لما سمعتك
ضحكنا عليك
مع مامي نيل
ضحكنا عليك
وانا عارفه انه بيهزر يعني قول للناس انك بتهزر يعني لا انا بقول الحقيقه بصي يا امل بصراحه النهارده هو الحلقه انا عايزه استضيف نادر نور الملحن هو قال لي عايز امل حجازي نديها فرصه نستعرفها اكتر كمان في مصر ميرسي- ميرسي على الفرصه thank you عن جد هو عمل خير برمضان طبعا نادر نور تاريخ لو على قلبي ولو تعرفوه حب العمر وخليني جنبك وما اقدرش انساك يعني أصلاً ما تكفيش، اقول ايه ولا ما هيطلع على ما الهوا.
يكفيش طبعا يعني انا عايزه اخلي البرنامج ايه 24 ساعه عشان اقدر اقول هاخد ده منك بس هو يعني ايه مش هيكفي اه طبعا مش كده قيم لي امل حجازي المطربه تديها كام على 10 امل هتزعلي لا كفى انت انا ما هعمل interview خالص إيه، مش تعملي interview معايا لا ليه يا عم مش هينزل ده ليه مش هينفع وبعدين احنا نوهنا عن الحلقه لكل الناس okay اتفضل
أربعة على عشرة الحمد لله نعمة كريم ليه يا نادر 4 على 10 أنا بقيم من ناحية الإمكانيات والذكاء وبقيم من ناحية الشهرة وبقيم من ناحية حاجات كتير بس برضه المتر بيني وبينك انا هعمل stop ما ينفعش 4 على 10 خليهم 5 ونص ستة ستة على عشرة ميرسي ايه رايك كده احسن لا طبعا طب امل انت تدي نفسك كام على 10 ما إلي خلق جاوب طب قيمين أنت يا أمل طيب كام على عشرة؟
عشرة 10 من 10 طبعاً.
لا طبعا مفيش حد 10 من 10 لا يا نادر انت نادر نور انت نادر نور لا يفسد يرد قضيه بتقول لك انت نادر نور لا بس مش لدرجه 10 يعني احنا بنهزر وبنتسلى لا مش بنتسلى البرنامج اسمه team work ونادر كان قال لي كان عايز يقول حاجه غلط نفسي امل تلعب رياضه
يعني هو اللي رياضي عشان بيلعب بمناخيره يعني
يعني إيه؟ طب ما انا رياضي طب منتخب ناشئين سباحه وحزام اسود كاراتيه وحاجات كتير يعني. اه والله والله ما هو كويس وانا مالي ما الحاجات دي كلها بتديلك نفس في الغنى مهم محتاجينها في الاستوديو محتاجين ان المطرب يكون نفس مهم.
انت نفسك قصير آه، امل نادر قال ان هو اعاد اكتشاف امل حجازي كمطربه وهو قدمها آه، لشعب مصر اه طبعا بتقولي حاجات ما اقدرش أن- انكرهم يعني طيب نادر نور النهارده واميره نور عملوا فيكي مقلب والبرنامج ما اسموش team work برنامج اسمه ضحكنا عليكي وكل ده مقلب عليها كده
لا انت تصدقي ان انا اتكلم عنك كده مش ممكن اتكلم عنك كده اصلا لا انا حسيت اخر شيء ما في شيء ما طبيعي انا ما اقول هزقتوني يعني حسيت في شيء مش طبيعي انه هضربك انت واختك يعني يعني في ايه لا ال- البرنامج بصراحه دمه خفيف يعني شوية عصبتوني بس انه انه ايه سافا يعني وبعدين الجو كان كله serious محدش ضاحك محد وانت يعني انت انت ايه ايه ده اضربك طيب كلمه لكل مستمع نجوم FM ما تسمعوش نادر نور اولا لا في الالحان ولا في صوته عشان بنقول
عشان هو بينشز وما فيش نفس كل سنه وانت طيبه كل رمضان كريم thank you نادر رمضان كريم كل سنه وأنت طيب.
ضحكنا عليك اضحك يا أميرة على الآخر وعينك متخبي عليك والله